الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وها هو رمضان على الأبواب وربنا جل جلاله مطلع على القلوب وكما صح عن ابي هريره رضي الله عنه موقوفا انه قال ان الله يكتب اجره وبركته وهداه لمن شاء من عباده قبل ان يدخله ويكتب اسمه ووزره على من شاء قبل ان يدخله انها قضيه الشوق للقاء رمضان والقلوب جواله منها قلوب تجول حول العرش ومنها قلوب تجول في الحش فقلوب تبحث أو تشتاق إلى رمضان بحثا عن الطعام والشراب والكسل والنوم وقلوب تنتظر رمضان لساعة الإجابة عند الإفطار وللتهجد وطول الصيام وإدمان الشكر والصبر السؤال هل شم قلبك ريح رمضان إن أنس بن النضر رضي الله عنه شم ريح الجنة قبل أن يقاتل قبل أن يقتل شم ريح الجنة بالصدق اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله قال إني لأجد ريح الجنة من دون أحد وهذا يعقوب شم ريح يوسف على بعد أموا- أميال مئات الأميال آلاف الأميال لما اشتاق قلبه لولده فهل اشتقت أقبلت ريح رمضان ومزكوم الغفلة لا يدري اللهم أحي قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك وهنا المدرسه الربانيه امين وهذه دورة الاستعداد لرمضان للعام 1436 بعنوان فاستمسك فاستمسك إذا رأيت الناس يخوضون في المعاصي فاستمسك إذا رأيت الناس همهم الشهوات إذا رأيت الناس همهم الشهوات وهم يخوضون فيها وتتلاعب بهم إذا رأيت الناس يمسون مؤمنين ويصبحون كافرين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل إذا رأيت الناس يخشون بطش طاغية أو يخافون ويحذرون أذى في فقد مال فاستمسك بما نستمسك فاستمسك بالذي أوحي إليك كيف إنك على صراط مستقيم باليقين والعز بالله إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك إياك أن تلتمس ذكرا لك أو ذكرا لقومك في غيره وسوف تسألون تحمل مسؤوليتك كاملة اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا فاستمسك كيف أن يكون القرآن ربيع قلبك تنزل القرآن على قلبك دواء سأسأة نقطة نقطة على جروحك ومعاصيك نقطة نقطة على آفاتك وأمراضك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فاستمسك أن يكون القرآن ربيع قلبك ومضينا في خمس عشرة حلقة ماضية فاستمسك كيف يكون القرآن ربيع قلبك ذكرنا أن تظهر عبوديتك وفقرك وفاقتك لله اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أن تعيش هذا المعنى أنا العبد ابن العبد أنا العبد ابن الأمة أنا عبدك اللي أجدادي كلهم عبيدك جيت لك عشان ترحمني بأن تجعل القرآن العظيم كلامك ربيع قلبي ثم أن تتوسل بعلمك وبجهلك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك بجهلي بهذا الاسم أسألك بعلمي بهذا الاسم أو بجهلي بهذا الاسم أتوسل هذه المقدمة الطويلة لها تأثير في التوسل بها لكي ترزق أن يكون القرآن ربيع قلبك الجدول الذي يسقي قلبك الحياة وكذلك أوحينا إليك روحا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم انتقلنا نقلة فاستمسك بما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قلنا هذه معنى كلمة النجاة لا إله إلا الله فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله تخلية ثم تحلية يكفر بالطاغوت لا إله الكفر بالطواغيت والآلهة من دون الله والأنداد والشركاء وكل والطاغوت هو كل مألوه أو معبود أو معظم أو مطاع عبد من دون الله ورضي أن تتخلى عن كل هؤلاء أن تطهر قلبك من كل هؤلاء وفي ست- سبيل تطهير القلوب دخلنا في سكة فقه الذنوب والمعاصي اللهم تب علينا اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم إنا نسألك توبة تباشر قلوبنا اللهم إنا نسألك أن توفقنا لتوبة تلهمنا بها فنتوب اللهم ارزقنا شهوة التوبة ذكرنا فقه الذنوب والمعاصي ومضى معنا الكثير لا أريد أن أكرر وأعيد ولكن الجديد اليوم درس اليوم هناك ذنوب تجلب الفساد في الأرض ذنوب ومعاصي تجلب الفساد في الأرض قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا قلنا بعض دي تفرسها وتأملها إن مش إن مش كل الذنوب زي بعض مش كل الذنوب زي بعضها وإنما زي ما هيجي معانا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان به بعض ديك هي اللي ضيعتهم بعض ما كسبوا مش كل ذنوبهم هي اللي وقعتهم لا لا لا لا. ده في ذنب معين محدد هو اللي ضيعه فنفس الشيء هنا ليذيقهم ايه الفساد ده بسبب بعض الذي عملوا بعض ده يطلع ايه بعض ده ليط- يطلع ايه يطلع ايه شوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس الحديث مشهور اسمع لم تظهر الفاحشة في قوم إلا فشى فيهم الطاعون دي قصد دي لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عرفت قالك منين إن كيس السكر بيبيعه لك كيلو وهو 900 جرام ويقول لك لا مكتوب عليه 900 جنيه جرام بس انا قلت لك اديني كيلو سكر اديتهولي وخدت مني 5 جنيه على ان ده كيلو سكر كيلو زيت 850 جرام لم ينقصوا المكيال مل- والميزان وخلي بالك من جهة أخرى ويل للمطففين اللي هي إيه التطفيف في الأخلاق أن تحب أن يحترمك الناس وأنت لا تحب أن تحترمهم وتحب أن تستوفي حقك منهم ولا تحب أن توفيهم حقهم ده نوع من أنواع التطفيف المعنوي التطفيف الآخر ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء البركة البركة الرحمة فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض مع- بعد موتها ما تقولش المطر ده اللي هو المطر اللي الناس بتسقي وتزرع بيها بس لا ده المطر ده رحمة والمطر ده بركة منعوا البركة ومنعوا الرحمة بسبب منع الزكاة انت يا ابني عمرك طلعت زكاة عمرك ما طلعت زكاة ليه يقول له انا حلت حاجة ما هو ما يعرفش ان نصاب الزكاة هو مفكر ان الزكاة لما يبقى عنده مئة ألف جنيه عايز يطلع زكاتهم هو مفكر ان دي الزكاة ما يبقى عنده مليون جنيه راكنهم يطلع زكاتهم لا اسأل نصاب الفضة كام النهاردة 600 جنيه عندك 600 جنيه اتفقتهم عليهم سنة مركونين يبقى عليك زكاة 600 جنيه تطلع 15 جنيه في السنة ياما 600 مركونة عشان تعمل عمرة صح عشان تشتري شقة صح عشان تتجوز صح عشان ت... إلى آخره مركونين وما بتطلعش زكاة أكثر الناس اليوم لا يخرجون زكاة أموالهم ومنهم الذي يخرجها باطلة حابطة إنه يطلع الزكاة يقول لك يعني بالبركة يعني ايه طلع لك قد 5000 جنيه في رمضان وزعهم على العمال بتوع المصنع دي مش زكاة مش زكاة دي الزكاة انك تشتري بيها ولاء عمالك يبقى انت كده بت بتجامل على حساب ربنا الزكاة لها مصاريفها الشرعية التي لابد أن تصرف فيها ذكر الفقهاء من شروط صحة الزكاة تمكين الفقير من عين المزكى عنه فالشاهد هنا أنك إذا تأملت قضية الزكاة وجدت أكثر الناس لا يزكون لا يزكون ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غدي من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم وما لم يحكم ائمتهم بكتاب الله وي ويتخيروا ويتحيزوا الى ما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم احنا اتكلمنا في اللقاء الماضي على قضيه التحكيم الشريعه وقلنا الايه اللي يمنع تحكيم الشريعه سببين حد فاكر سببين اتنين اتباع الهوى والفتنه اتباع الهوى هو ده سبب عدم تحكيم شرع الله ع- عايز يمشي على مزاجه مش عايز حاجه تحكمه اتنين وجعلنا بعضكم لبعض فتنه جبناها منين دي هي قال سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك إن الناس إن الحاكم مفتون بإن الناس دول مش عايزين شرع الله ده هم عايزين يحكموا عايزين السلطة وال- والمحكومين مفتونين بالش- بالانشغال بالحاكم ولم يحكموا ما أنزل الله فيما بين أنفسهم وما لم يحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله باسهم بينهم عمالين يقولوا الامه انشقت نصين البيت نفسه بقى نص ايه جعل هي دي جعل باسهم بينهم سببها ايه عدم تحكيم شرع الله اقيموا شرع الله يؤلف الله بين القلوب هناك ذنوب تجلب مرض القلب احنا قلنا ان ال- فقه الذنوب والمعاصي دي انك انت معلش فاتتنا في البدايه ان المؤمن كالبستاني يدخل قلبه كل يوم يقلع ويزرع فاذا قلعنا سبب الفساد في الارض ده نزرع ايه الاستسلام لشرع الله اوعى تفوت حاجه ان تسل ان تستسلم للشرع كله فلا تفوت شيئا ابدا ازرع دي ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام ثمانيه هناك ذنوب تجلب مرض القلب قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا شوف يا أخي ربنا جل جلاله إله عظيم إله جميل الله ودود الله بر أنا قلت لكم ده الاسم ده اسم جميل بيأسرني البر ومع اسم الله الطيب بر جل جلاله بعباده الله البر إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم حين يبر الله عبده يهديه إلى مواطن خلله ويداويه بها من بر الله بعبده ان يدله على مواطن خلله ويداويه بها فتحنا مساله قبل كده قلنا ايه هل يسامح الله حبيبه بما لا يسامح فيه غيره ام يعاقب الله حبيبه فيما لا يعاقب فيه غيره يعني لو واحد ربنا بيحبه وغلط الغلطة كبيرة ربنا يسامحه فيها وما يسامحش فيها غيره الغلطة صغيرة ربنا يعاقبه بيها حتى لو ما كانش هيعاقب بيها غيره وكان الجواب بعد أخذ ورد ومناقشات طويلة أن الله يربي عبده بما شاء فقد يسامحه في الكبيرة وقد يعاقبه على الصغير تربية ممكن تلاقيه غلط غلطة صغننة قبل كده طخ يبتليه بلاء شديد ويبطش به حبيبه وقد يفعل عظيمة وربنا جل جلاله يسامحه ويغفر له عشان كده جاي لكم درس اسمه خطة التوبة خطة التوبة إن ربنا جل جلاله قد يسامح ويعفو في الكثير والكبير وانت تفاجأ تبقى قاعد مرعوب كده خ- منتظر اس- سامحني انا غلطان كفيت والله مش هعمل مش هعمل كده تاني خلاص وتفاجأ ان حتى ربنا يكرمك ولطف بيك وستر وسترك واحيانا تبقى هفوه قد كده وانت قاعد مطمن بقى لا لا لا هتعدي ان شاء الله وما تعديش قال ايه اسات الظن مره بمسلم حرمت قيام الليل شهرا قال ايه خنت خنت نعمة ربي مرة فأنا منذ أربع سنين إلى خلف بقى أربع سنين لورا الشاهد إيه بس هنا من شهود اسم الله البر البر إن ربنا لما يدلك على حاجة ما تتكبرش على ربنا قلت لكم القصة دي قبل كده عم يحيى ها ان لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ايه قال لها أميطي عني قرامك فما فلا زالت تصاويره ها تعرض لي في صلاتي ما تقوليش انتوا بتشيلوا البتاع ده ليه شيء سيبه ما تخافش مش هيشغلنا قال يا ابني ده شغل النبي ازاي مش هيشغلك يعني مش الرسول قال كده صلى مرة في في خميصة لها أعلام قال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فلا زالت أعلامها تعرض لي في صلاتي ما تقعدش بقى انت لابس البتاعه بتاعتك اللي اسمها مش عارف ايه دي وتقعد كل شويه تعمل كده وتظبط كده وت... وال... هي مش ناقصه نفسك مش ناقصه اتلم قدام ربنا فلما الشرع يدلك على حاجه اعمل ايه حاضرين فلما ربنا هنا يقول ايه فلا تخضعن بالقول فايه ده الكلام لمين لسان النبي ولسان النبي مش هيخضعن وقال له اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن قال له طب فما بالك بقى البت آه، زميلتك في الكليه واخت مراتك ومرات اخوك وواحده بتسالك تتصل تسال سؤال هتعمل ايه في قلبك ما تقولش لا لا لا لا انا ما بتاثرش من الحاجات دي انا جامد يا عم ليه هي دي لما ربنا قال لك المرض هيجي لك من السكه دي اقفل الباب اقفل الباب بلاش تطول فيها علشان الكبر على الله وحش قول لي والله ما فيا كبر كبر ايه ده انا موكوس وانا غلبان وانا ما- تايب وانا كل اللي انت بتقوله ده على لسانك جميل اما المطلع على السرائر والضمائر فإنه يمتحن القلوب أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لن تكون تقيا حتى تتخطى الامتحان التقوى دي ما بترزقش بيها الا ايه؟ بعد الامتحان تمتحن نجحت المكافأة تقوى سقطت في الامتحان لن تنال التقوى دي قضية من المسلمات يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض نحن لا نقول أو لسنا نقول بالقول أن صوت المرأة عورة لا نقول بذلك لأن للمرأة أن تشهد عن- عند القاضي وأن تبيع وتشتري ده شرع ودين ما بنقولش ان صوتها عورة ما بنقولش انها حرام انها ترد على التليفون او تتكلم تسأل الشيخ مش حرام لكن قلبك انا خايف على قلبك انت عشان كده قلنا أن من أشد ما يفسد القلب ملاحاة الأحمق والكلام مع النسوان والقرب من أهل الفجور دي ضياعك وقلنا كتير في فرق بين الفتوى والتقوى الفتوى اما رد عليها حرام ولا حلال الفتوى حلال رد عليها مباح اذا لم تشعر بشهوه خلاص مباح لكن التقوى انا ما بكلمش نسوان ويسالوا مين يا عم انا مالي يسالوا اللي يسالوه هيسالوا واحد غيرك ويضلوا يا عم ما يضلوا انا مال انا ده فرض عين عليك يا شيخ ان انت ده الرسول كانت الجاريه بتاخد بايده فيذهب معها حتى تقضي يا عم ده الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم انا ضعيف لكن في مئة الف شيخ كلهم ضلاليه لا مش كلهم ضلاليه في اهل حق كتير وانت متاكد يا محمد يا ان اللي بتسالك بيسال غيرك صح ولا لا اوعى تقول لا اللي بيسالك بيسال غيرك حتى الواد اللي قاعد ده بيهيص ده وعامل هيصه ده وبيضحك اللي قاعد قدامي ده اهو ها بيسالني سؤال ويروح يسال الشيخ فلان ويسال الشيخ فلان ويفتح على النت ويقلب والشيخ الفوزان قال والشيخ آه، حسان قال والشيخ فلان قال والشيخ علان قال ويدور وفي الاخر يختار اللي يجي على مزاجه هو خلاص طب ما انا اقفل الباب ده بلاش اروح النار انا واللي عايز يروح النار يروح لوحده بلاش على كتافي ربنا يعافينا ويعافيكم الشاهد ايه من اسباب جلب المرض للقلب ايضا موالاه الظالمين طلب رضا من يخالف شرع الله قال تعالى فترى الذين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره شفت نخشة دي نخشة هو الظن ده اللي مودي في داهية زي ما قلت لكم كتير جدا ان بقت كلمة المصالح والمفاسد والترجيح بينها والت- مش الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت دي مباشرة ها تاني ان ايه ان ارتكاب المفسدة الادنى لتفادي المفسدة الاعلى وتفويت المصلحة الادنى وت- الكلام ده بقى كتير ولغط ولت وحجن و- و- وهوى لدرجة أن صارت المصالح دي والمفاسد طاغوت احنا بعد ما قالوا لنا ده عشان المصالح يا جماعة ما شفناش مصالح اللي شفناه كله كله مفاسد أشهد لله لكن هي بس ايه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا نخشى أن تصيبنا تا- دائرة الظن والتوقع و هو ده الخطر إياك إنك تخشى غير الله أو توالي أعداء الله أو أن ترضي أحدا في سخط الله فهذا مرض قلبك أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب